تمسك بالرحمة الرحمة الرحمة بستان الحكمة الحكمة من عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام آه، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام ومع حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي أخباركم إيه بتحفظوا معانا ولا كسلانين إن شاء الله بتحفظوا معانا نبدأ على طول البرنامج ومع الفقرة الأولى طيب الفقرة الأولى معانا زي ما تعودنا مع حضراتكم عن حكم اليوم حكم اليوم آه، وحكم اليوم عن الاستعاذة والاستعاذة لو حبينا نتكلم عنها محتاجين وقت طويل جدا يعني ممكن نتكلم في عنها في في ساعتين أو ثلاث ساعات خلينا نختصر المسألة ونشير إلى الاستعاذة آه، بشيء من السرعة آه، آه، حكم الاستعاذة الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحصن الالتجاء والاعتصام والتحصن لغة يعني أهل اللغة هم عرفوها كده طب واصطلاحا آه ألتجئ وأعتصم وأحتمي بذي منعة وهو الله من شر الشيطان الرجيم تاني أعتصم وألتجئ وأحتمي بذي منعة وهو الله من شر الشيطان الرجيم انت عرفت معنى الاستعاذة حضرتك عرفت معنى الاستعاذة يعني واحنا بنقول واحنا بنقول كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عارفين المعنى ايه المعنى ان انا بحتميه وبعتصم بمين دي دي منعه اللي يقدر يمنع عني اللي جاي وهو الله من شر الشيطان الرجيم يا مين اللي يقدر يمنع عن الشيطان الله يبقى انا بحتمي بالله من الشيطان الرجيم بلتجئ الى الله من الشيطان الرجيم آه يبقى احنا محتاجين المعنى ده يكون ايه يكون معانا هل الاستعاذة ليها صيغ يعني ليها آه، آه، آه، اكثر من صيغة ولا هي صيغة واحدة بس احنا عندنا الاستعاذة وردت في القرآن في سورة النحل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم آه يبقى دي صيغة من صيغات الاستعاذة إن أنا أقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودي الش- الصيغة الإيه المشهورة ابن الجزري يقول في طيبة النشر وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاقرأ بالاستعاذة أو ابدأ بالاستعاذة كما ورد في سورة الإيه؟ في سورة النحل ولو الشطبي يقول إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا يعني ايه الكلام ده ايه كلام الجزر وايه كلام الامام الشاطبي ده الكلام ده معناه ان الصيغه المختاره وافضل صيغه تقرا بيها او تبدا بيها القراءه هي ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب ينفع اجيب صيغه تانية اه ينفع وفي آه، يعني ورد في السنه بعض الصيغ منها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وغيرها من الصيغ الواردة واللي آه، آه، نقلت لنا عن طريق القراء يبقى عندنا صيغ كثيرة لكن الصيغة المختارة والأولى هي صيغة إيه؟ هي ما ورد في سورة إيه؟ سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب حكم الاستعاذة بسرعة الاستعاذة واجبة ولا مستحبة؟ يعني واجب على القارئ أن يأتي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا بدأ في القراءة ولا مستحب أتى بها يأخذ الأجر والثواب وإذا لم يأتي بها فليس له أجر وإذا قلنا, إذا قلنا بالوجوب يبقى من ترك الاستعاذة يأثم طب نشوف الصيغة في, ال- في, ال- في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ ده أمر الإيه؟ أمر للنبي صلى الله عليه وسلم من قال بالوجوب قال بأن الأمر يقتضي الوجوب وإلا إذا صرف وصارف للاستحباب وفي الصارف طب من قال للاستحباب قال تيسيرا على الأمة من باب التيسير إذا لم تستعذ فلا إثم عليك لكن آه، استعيذ ولا ما استعيذش لا للسعادة لو, لو, لو أخذنا بالأحوط يبقى نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إمتى إذا أردنا أن إيه أن نقرأ ده حتى العلماء في كلام كتير قوي على موضوع هل نستعيذ عند البدء للقراءة ولا عند الانتهاء من القراءة إيه ده إيه ده ده كلام جديد قوي ده آه فإذا قرأت من يقول بال- بالاستعاذة بعد القراءة يقول ف- يعني على ظاهر النص فإذا قرأت القرآن أي إذا انتهيت من القرآن فاستعذ بالله لكن معظم المفسرين على أنها إيه إذا أردت أن تقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي إذا رأت- أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم طب ايه رايكم بقى نخرج بقى بخلاصه كده اننا نستعيذ عند البدء ونستعيذ عند الانتهاء عند البدء امتثال الامر وعند الانتهاء لعل اثناء القراءه كده يعني الشيطان آه، اه يبقى انا محتاج ايه نتفق على احنا نستعيذ عند البدء ونستعيذ عند الايه عند الانتهاء فاضل لنا في الاستعاذه الكلام عن آه، هل أسر بيها ولا أجهر بيها وعندنا كمان آه، أوجه الاستعاذة عند البدء بالصورة إيه رأيكم نخليها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ونكمل الاستعاذة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وندخل على الفقرة الثانية الفقرة الثانية عن تحرير الآيات واتفقنا وإحنا بنحرر الآيات هنتكلم عن أشهر الأحكام الموجودة في الآيات أو أكثر الأحكام انتشارا في الآيات وهنتكلم على أخطاء الشيعة بشكل بسيط جدا جدا وهنتكلم بعد كده كمان عن بعض المعاني في الآيات آيات اليوم في آه، آه، ورد اليوم من سورة فصلت ما زلنا فيها من الآية الخامسة عشر إلى الآية السادسة عشر يبقى إيه معانا آيتين اتنين الآية 15 والآية كام 16 افتحوا المصحف كده وتابعوا معايا يقول رب العزة فأما عاد فاستكبروا في الأرض بس أنا عايز أنوع عن حاجة مهمة جدا حكم حكما بقى لو إحنا قلنا زمن الغنة زي ما هي ظاهرة على الشاشة قدام حضراتكم كده زمن الغنة قد إيه وزمن المادة قد إيه جالنا الاتنين في كلمة واحدة فأما صح ولا لأ طب زمن الغنة قد إيه إحنا دايما بنقرأ في كتب التجويد أن زمن الغد- الغنة يقدر بحركتين صح كده كلنا عارفين ده والمد الطبيعي حركتين يبقى الغنة قد المد بس احنا بينا قبل كده في هذا البرنامج واتكلمنا قبل كده وقلنا بأن زمن الغنة أطول شوية من زمن المد لكن العلماء لما قالوا بأن زمن الغنة بمقدار حركتين ده على سبيل التقريب لا على سبيل التحقيق يعني ده مش تحقيق ده ايه تقريب بقرب المسألة شوية لأن ما عنديش زمن قياس للغنة لكن عندي زمن قياس للمد فاستعرنا زمن قياس المد واحنا بن- ايه بناتي بالغنة طب عايزين نشوف كده فل... لو احنا هنخلي الغنة حركتين والمادة حركتين هقول كده فأما صح كده هتقول لي يا شيخ خد بالك انت كده قللت زمن الغنة طب اسمع دي كده فأما اه كده انت جبتها صح يا شيخ طب الفرق قد ايه بقى اه في فرق في الزمن قد ايه بقى ناخده بالتلقي يبقى زمن الغنة هو زمن التلقي بالمشافهة لكن التقدير دوت او ال- ال- ال- ال- ال- المقياس ده ده مقياس ايه مقياس تقريبي مقياس تقريبي طيب نيجي لكلمة في في نفس الآية في الآية الخامسة عشر آه، وكانوا بآياتنا يجحدون بآ ده مد ايه بدل عشان نعرف البدل البدل بيبقى الهمزة مرسومة قبل الايه قبل حرف المد اه قبل الالف يبقى ايه بي آ ده بدل زي ايه في الآية الساد- آه، السادسة عشر في قوله تع- تعالى ولعذاب الآخرة أخزى الآخرة خدوا بالكم اللام ألف اللي مرسومة عندكم في المصحف ديت في همزة في النص صح آه طب لو الهمزة جت على الألف التاني يعني أنا عملت كده ده دي, دي, دي لا صح كده لو الهمزة جت في النص هنا كده هنا يعني انا عايز اعملها كده واجيب اشير بالقلم لو لو نتخيل القلم القلم دوت هو الهمزه لو الهمزه جت في النص كده يبقى انا ده عندي بدل طب لو الهمزه جت لو الهمزه جت على الايه على الالف الثاني ده يبقى انا كده ايه يبقى دي همزه بس ما عنديش الف زي كلمه ايه عندنا فاستكبروا في الارض كلمه الارض ايه الهمزه على الالف طب ده ده بدل البدل دوت جه بعديه مد طبيعي اللي هو ايه بآ يا الزمن واحد ما ينفعش نقول ايه بآياتنا خطأ إلا إذا كنت مذكر الورش أو نقول بآياتنا خطأ لأن المد الاثنين قد بعض موزنين مع بعض وده اللي بيعل- بيضبط معانا بقى القراءة إن أنا من- ي- يعني إيه يتكرر معي المد في كلمة أو الغنة في كلمة أو في كلمتين في على في حال توالي ده بيخلي الأمر بالنسبة لي إيه آه ليه ضابط إيه الضابط بتاعه إن أنا بقدر أوزن المدود أو أوزن الغنن أو أوزن الأزمان عموما طيب أقول إيه بآياتنا شفت مظبوطة إزاي وده جمال القرآن جمال القرآن إننا نطبق الأحكام نطبق الأحكام عندنا في فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام في أيام نحسات طيب ناخد بالنا ريحا تنوين بالفتح صرصرا تنوين بالفتح والاثنين حكمهم واحد ده إخفاء وده إخفاء بس ده إخفاء عند الصاد الأولى والتنوين الثاني إخفاء عند إيه أيوة ركزوا معايا حرف الفاء الصاد حرف مفخم والفاء حرف ايه مرقق يبقى انا افخم الغنة لما تلتقي بمفخم ورقق الغنة عندما تلتقي ايه بمرقق الامام السمنودي يقول عليه رحمة الله وت- و- وتتبع ما قبلها الالف والعكس في الغنة الف يعني الالف تتبع ما قبلها في التفخيم والترقيق اما الغنة فتتبع ما بعدها ابص بعد الغنة على طول انا هغن وبعديه حرف ايه مفخم يبقى الغنه لازم تبقى ايه تخينه ريحا اه داخل على صاد اه يبقى صرصرا اه بابتسامه بسيطه كده خلص الغنه يبقى الغنه الثانيه مرققه عشان داخل على فيها حرف ضعيف يبقى ايه موضوع الغنه ده مهم جدا افخم الغنه مع المفخم وارقق الغنه مع المرقق بالتالي الكلام سهل جدا وبسيط طيب مش هتكلم كتير على الاخطاء عشان يعني ندخل على الفقرة الثالثة في البرنامج آه، أكبر خطأ بيقابلني في قراءة الآيات ممن يعني خطأ يقع فيه كثير ممن يقرؤون ال- القرآن في هذه الآيات هو مط حركة ما قبل الغنة يعني إيه؟ أقول إيه؟ فأما رايح فين يا عم الشيخ؟ فأم طلع مطلع فأم أيوة كده فأم فأم اه ريحا ص ايه يا شيخ هي ريحا صرصرة ايوه كده ايوه كده ناخد بالنا من ده تمام يبقى يبقى ناخد بالنا من مط حركة ما قبل ايه الغنة بسرعة بقى كلمات معاني كلمات فأما عاد فاستكبروا عاد هم قوم سيدنا مين هود صح اه فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرة صرصرة يعني إيه؟ آه صرصرة يعني شديد السموم في أيام نحسات في أيام مشؤومة شؤم آه آه، لنذيقهم عذاب العذاب الايه اه عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الاخرة اه عايزين ناخد بالنا ده حال من خالفوا من من خالفوا الرسل أسأل الله أن نكون جميعا ممن يتبعون الرسل نخرج بقى بسرعة الفقرة الثالثة عشان نتعرف على ضيفي ونبدأ الفقرة الثالثة بإذن الله تعالى بس خدوا بالكم الفصل المرة دي هيبقى ورد اليوم تابعوا آه، سماع الورد من شيخنا عليه رحمة الله وشيخ القراء الشيخ الحصري وبعد القراءة على طول ألتقي بكم ونكمل الحلقة مع ال- ال- الفاصل الثالث بإذن الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوةً أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا ده أمتع فاصل شفتوه على قناة الرحمة وعلى أي قناة اللي يكون الفاصل آيات من الذكر الحكيم طبعا ورد اليوم خلاص احنا حفظنا فتحنا المصاحف وبتتابعوا معايا إن شاء الله من سورة فصلت من الآية الخامسة عشر إلى الآية السادسة عشر وضفنا اليوم من بورسعيد وتحديدا من آه، منطقة بور فؤاد آه، أنا بفضل الله تعالى آه، كنت الجمعة القا- الماضية في بور فؤاد وتجولت في بورسعيد وسبحان الله كل اللي بيصوروا الإعلام ده ما شفت منه حاجة خالص المدينة مدينة بور فؤاد ومدينة بورسعيد مدن جميلة محافظة يعني والله ما شاء الله يعني بدعو حضراتكم انكم تذهبوا إلى هناك مفيش خالص الكلام اللي احنا سمعناه دوت والله بفضل الله تعالى ويعني طبعا بشكر آه، آه، آه، استقبال آه، اهل بور فؤاد ليا في مسجد عباد الرحمن او مجمع عباد الرحمن وطبعا يعني آه، آه، شيخنا الشيخ محمد فضل القائم على المسجد آه، اسال الله أن يبارك فيه وعلى آه، آه، وفي كل القائمين على المجمع ويجازيهم عنا خير الجزاء نعرف على ضيفنا بقى صلوا على النبي طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ضيفنا الشيخ احمد التميمي من بور فؤاد اهلا بيك شيخ احمد اهلا بك يا شيخ منور جزاك الله الشيخ خير احمد معلم قران وطبعا نحاول نستفيد قدر المستطاع من وجوده معانا قراءه ولو في كلام على احكام ولا حاجه فنسمع بقى تلاوه الشيخ يتفضل مشكورا ماجورا باذن الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوةً أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون بارك الله فيك شيخ احمد بارك الله فيك آه، شيخ احمد ان شاء الله قراءه هاديه وجميله كده ويعني اسال الله أن يبارك فيه طبعا احنا ورد اليوم احنا بنعتمد على المعنى بنعتمد على المعنى فبالتالي ممكن مره الورد يبقى آه، قصير ومره يبقى طويل فيعني اسال الله يبارك في الشيخ احمد وان شاء الله هنسالك برضه يا شيخ والشيخ احمد عنده موهبه الانشاد فان شاء الله برضه ايه آه، نسمع منه ان شاء الله معانا اتصال اخونا متولي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا مولانا اهلا بيك يا حبيبي ربنا يبارك فيك وحشتنا الاسبوع اللي فات والله الله يحفظك قلت ريحكم مني مرة كده ذكرك الكريم الله يكرمك يا شيخ متولي
نقرا منين اقرا بقى من بداية الورد بقى ان شاء الله هو الورد كله هيبقى قراءة يعني ان شاء الله تقرا بايه باي رواية بورش تفضل
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزي وهم لا ينصرون بارك الله فيك شيخ متولي ال- ما شاء الله عليك ربنا يحفظك معانا اتصال تاني حاجة زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الحمد لله بالسلامة يا شيخ أشرف الله يسلمك ربنا يبارك فيك ويحفظك الله يبارك فيك وفي ضيفك يا رب.
الله يحفظكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد صلي على فاستكبروا النبي فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون بارك الله فيك حاجة زينب ما شاء الله عليك ربنا يحفظك أخونا كرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ كرم اتفضل ازيك يا فضيلة ازيك فضيلتك يا مولانا في نعم والله ربنا يبارك فيك يا حبيبي جزاك الله خيرا واسال الله ان يجعله في ميزان حسناته آمين يا رب العالمين آمين و- ومزاح حضرتك اللي قاعدين على القناة
نقرا اقرأ يا شيخ كرم اتفضل
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ما شاء الله عليك شيخ كرم قراءتك طيبة ربنا يبارك فيك أخونا عصام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك شيخ عصام ازيك يا شيخ أشرف في نعم والله والحمد لله بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم وفيكم الله بارك آه، سورة ايه ان شاء الله يا مولانا احنا في سورة فصلت
سورة فصلت آه، ماشي من عند الآية كام معلش الآية 15 فأما عاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوةً أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون بارك الله فيك شيخ عصام ما شاء الله عليك ما شاء الله يعني لو حابب تبقى معانا ضيف آه، اترك رقم الهاتف ما شاء الله ال- مالكش رزق النهارده يا شيخ احمد معانا يعني ما شاء الله مستويات القراءه طيبه جدا حتى الان وان شاء الله لحد اخر الفقره دي معانا الحاجه فاطمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا الجليل الله يرفع قدرك حاجه فاطمه ربنا يحفظك حياك الملك حياكم الملك الله يخليك أبدأ إن شاء الله ابداي ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ما شاء الله عليك حاجه فاطمه ما شاء الله ما شاء الله مالكش رزق معانا خش- شيخ احمد حضر نشيد ماشي حضر نشيد ان شاء الله معانا الحاجه ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل الله يرفع قدرك يا ام احمد ازيك يا شيخ في أشرف نعم والله والحمد لله بارك الله فيك وفي ضيف المدينة الباسلة اه والله وفيكم والله حاجه يا ام احمد لما سالت الناس هناك الدنيا كانت عامله ايه عندكم ويمكن الشيخ احمد يتكلم عن الامر دوت ان الدنيا كانت هاديه جدا يعني تصوير الاعلام للامر كان مختلف تماما عن الواقع اللي كان نحمد موجود ربنا ونشكر فضله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله هقرأ برواية خلف عن حمزة طيب تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد هو أشد منهم قوة احنا عندنا اولام يروا ان الله مش عندنا هنا في نعم نعم ساكن نعم قبل عشان- الهمزه أيوة أيوة نعم عدت معاك ماشي نعم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون بارك الله فيك يا حاجه ام احمد ربنا يحفظك حاجه ام احمد كانت تقرا بروايه خلف عن حمزه ما شاء الله آه، الحاجه احسان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبركاته اهلا بحضرتك الحمد لله على سلامة حضرتك يا شيخ أشرف الله يسلمك يا ربنا ربنا- يبارك فيك ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب الله وفي ضيفك يحفظك.
الكريم الله يحفظك ربنا يبارك ربنا فيك يبارك لنا فيك أبدا إن شاء الله ابداي ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة أولو أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأر أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام في أيام ناحسات لا في أيام نحسات في أيام لا ناحسات نحسات ناحسات لا لا عشان بضيف ألف يا حضرتك بضيف ألف حاضر، كده حاضر، حاضر.
حاجة حسان نحسات هيجيها من الأول فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ب- ب- عايزين لنذيقهم عايزين نبين الألف بص بص صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النبي تاني عليه الصلاة والسلام قولي معايا كده في أيام نحسات في أيام نحسات تمام لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون بارك الله فيك يا حاج حسان ربنا يبارك فيك ويحفظك ناخد الاتصال ده ونرجع بقى للشيخ احمد أه، معنا مين السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف اهلا بحضرتك اهلا بيك آه، معاك هاني يا شيخ اشرف ازيك يا شيخ هاني ازي حضرتك يا شيخ اشرف اخبارك ايه الحمد لله ربنا يبارك فيك يا حاج اشرف ربنا يحفظك حبيبي اسال الله تعالى ان يبارك فيك وفيك الله يبارك الله يخليك طب آه، معلش يعني زهراء هتكرم مع حضرتك ان شاء الله على السريع كده طيب وليه على السريع السلام عليكم الحمد لله رب ازيك يا ز- يا زهراء العالمين الرحمن اخبارك ايه الرحيم يا سلطان هي بتقرا كده متهيألي صح
سلطان الذين أنت عليهم انا حسبت بترحب بيا ولا حاجه يغضب عليهم ولا تولي ما شاء الله الفاتحه خلص على طول ما شاء الله عليك يا زهراء ربنا يحفظك ويبارك فيكي ويبارك في والديكي الله يحفظكم طيب ارجع بقى للشيخ احمد ونسمع كده ونشوف ده وبعدين نرجع ناخد اتصالات تمام فسمعنا حاجه كده سمعنا عن ايه
عن القرآن الكريم عن القران ما شاء الله
هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا ودينا هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا معجزة جاءت لمحمد والغار وجبريل يشهد معجزة جاءت لمحمد والغار وجبريل يشهد اقرأ بسم الله الأمجد نزلت فأضاءت وادينا هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان الله تعالى أنزله كي يرشدنا ويزكينا هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا صبح ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه صبح ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه فأطاعوه واتبعوه فامتلأ القلب رياحين هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا يا رب فنور لي دربي وعلى ذكرك ثبت قلبي يا رب فنور لي دربي وعلى ذكرك ثبت قلبي واختم بالرحمة والتوب قولوا إخواني آمين قولوا إخواني آمين امين ما شاء الله عليك يعني صوت كده جميل بارك الله وهادي دي ناس بتعوم في دي هسألك بس سؤال بس كده بناخد اتصال بسرعة كده يا شيخ أحمد آه فعلا أنتوا كنتوا ناويين تع- تعلنوها جمهورية مستقلة والكلام اللي سمعناه ده لا ما حصلش الكلام ده مفيش الكلام ده ملوش أصل لا، الكلام مفيش ده أفلام يعني أفلام.
طيب ناخد اتصال معانا أخونا محمد من المغرب الشقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك شيخ محمد حالك يا شيخ أشرف أهلا بيك حبيبي ربنا يحفظك بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم وفيكم الله بارك أقرأ برواية ورش إن شاء الله اتفضل اتفضل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما عاد فاستكبروا في ال- في الأرض فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون بارك الله فيك آه شيخ محمد ربنا يحفظك آه قبل ما اخد الاتصال ده آه يعني يا ريت التواصل معانا ان شاء الله اللي حابب يتواصل معانا من خلال آه صفحه الفيسبوك او آه الايميل الخاص آه آه، بيه هيظهروا على الشاشه دلوقتي اللي حابب يتواصل معانا من خلال سؤال او استفسار او اقتراح آه او معلومه آه ان شاء الله نسعد بيه معانا آه الاستاذه هبه من سوهاج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك يا استاذه بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم وفيكم الله بارك أقرأ اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأر- فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي عذاب الخزي
لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يؤمنون أخذ
ولعذاب الآخرة أخزى أخزى وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون
وهم لا ينصرون بارك الله فيك الزهبة بس خدي بالك بس نصيحة لحضرتك بلاش التكلف في القراءة لأن ده يعني بيؤثر على بعض الحروف يعني ما اقولش في الأعر دي, دي فيها شيء من التكلف لكن ما شاء الله يعني مجمل القراءة طيب حاجة ثناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخ أشرف وحيا الله ضيفك الكريم حياكم الله حاجة ثناء ربنا يحفظكم ورتب ألسنتكم بتلاوة القرآن آمين يا ورزقنا جميعا شفاعة وصحبة مصطفى برحماه صلى وسلم عليه ربنا اشتباه وجعله رحمة مهداة وادفع يا شيخ أشرف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة صلى على النبي حاجة ثناء عليه الصلاة والسلام عايزين بقى نخلي الحاء كده مرققة كده ضعيفة الحاء ونخش على القاف بقوة شوية الحق, ايوه مم.
عشان ما تبقاش الحاء فيها شبهة تفخيم كده حق لا امم ماشي أب- فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في في أيام لا ناحسات مش ألف خدي بالك ناحسات آه آه معلش. في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا خدي بالك ولعذاب الدنيا الآخرة حاجة أخ- ثناء الدنيا نعم.
لا مفيش آه الدنيا إذا وقفنا عليها نقف بإثبات الألف وبيانه صح كده ما ما- نقف ما نجيبش عليها؟
هاء ما قولش الدنيا الدنيا لا مم.
أنا ألف ظاهرة يعني اه بين الألف اه ماشي عند الوقف
لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا تمام ولعذاب الآخرة أخزى أخذ و- أخزى تمام وهم لا ينصرون بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ما قلت يا شيخ أشرف طيب ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك حاجة سناء ربنا يحفظك ويبارك فيك ربنا الله يحفظك يكرمك ما شاء الله عليك معنا اتصال اخونا محمود
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاك محمود منير من الشرقية يا شيخ أشرف إزاي يا لم...
حضرتك؟
اهلا بيك شيخ محمود ازيك يا ازي حضرتك والله وحشتنا يا شيخ أشرف الله يحفظك يا حبيبي ربنا يبارك فيك الله يبارك فينا جميعا يا شيخ أشرف أنا ليا عتاب بسيط ممكن أقوله لحضرتك بعد إذنك لو لو عتاب كبير قوي خليه بيني وبينك لا لا ده هو بسيط على السريع كده عشان مش عشان ما اعطلكش برضه عطل برنامج برنامجك الكريم والضيف بتاعك الكريم طب اتفضل زيد فضلك انا دلوقتي كنت م- كم اتصلت بالكلام امبارح على حساب اللي انا جاب لي الشيخ فضيله الشيخ محمد حسان النهارده تمام فانا ج- تمام خدوا اسمي وقال لي هنحط لك اسمك على البوابه وتخش له تجاب له انا جيت من الشرقيه عشان قعدت في الموضوع ثلاث اربع ساعات على القناه عشان اجاب له طب انا هختصر عليك هختصر عليك الامر صلي على النبي نعم استغفر يا خليك معايا خليك معايا على الهوا اسمعني بس اتفضل انا بقول لحضرتك اهو تعالى ان شاء الله يوم الاربع القادم ان شاء الله ماشي وسيب تمام.
تليفونك في ال- في الكنترول وانا هدخلك انا لحد الشيخ محمد اذا كان كده ماشي يا شيخ هنجاب خلاص يبقى العتاب كده خلاص مفيش عتاب خلاص يا باشا يا ريت ياخد اسمي في الكمبيوتر طب سيب بس رقم تليفونك في الكنترول قبل ما تقفل وان شاء الله باذن الله تعالى انا اللي هتصل عليك خلاص يا استاذ اشرف وانا بكلمك وانا واخد كلامك صدق يا استاذ اشرف لا لا ان شاء الله ربنا صدق ان يبارك شاء فيك الله يا استاذ اشرف ان شاء الله ان شاء الله ماشي يا استاذ اشرف ماشي يا حبيبي ربنا يخليك تحت امرك الله يكرمك مع السلامه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام ايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك عودا حميدا إن شاء الله يا شيخ أشرف الله يكرمكم ام ايمان ربنا يحفظك ربنا يجازيك خير يا رب واجعله في ميزان حسناتك يا رب امين يا رب آمين.
و- وبارك فيك وفي ضيفك الكريم وفي كل العاملين في هذا القناة المباركة الله يا يرفع رب قدرك العالمين ربنا يبارك فيكم وإيمان جزاك الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد ف- فاستكبروا خدي في بالك، الأرض.
صلي على النبي.
نعم اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى فأما عاد فاستكبروا مش عندنا ضمتين أيوه يبقى عاد لو فتحتين تبقى عادا معايا حاضر يلا.
أيوه مع حضرتك مم.
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا طب ده احنا في- ده لسه كنت اقول لك التفخيم شوية زيادة معاكي فعايزين نبين التفخيم هنا بقى فأرسلنا عليهم ريحا صا ريحا صرصرة حاضر فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في آ- في أيام نحسات لنذيقهم نحسات لنذيقهم لنذيقهم نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أي أخزى وهم لا يؤمنون أخذ
ولا- ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون بارك الله فيكم وإيمان خد بالك بس إيه التفخيم والترقيق عايز ظبط شوية بالمتابعة إن شاء الله يعني آه، هتبقي متميزة ناخد اتصال أخير حاجة أم إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجة أم إبراهيم السلام عليكم
الله وبركاته ازاي صحتك يا حاج يا شيخ آه، قول الحاج ديت يعني ربنا يرزقنا الحاج هذا العام زي حضرتك أم إبراهيم
ان شاء الله هتنولها وتحج إن شاء الله إن شاء الله ها تقرأي معانا ان شاء الله اقرا من من الاول اه ان شاء الله بس تصلي على النبي الاول
عليه افضل الصلاه والسلام وتوطي التلفزيون حاضر حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في صلى على الأرض النبي عايزين بقى نبين الغنى بقى عاد فاستكبروا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة بس عايزين نبين الواو بقى اولم يروا ان أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة مم.
وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا ريحاً.
في أيام نحسات حاجه ام ابراهيم نعم.
ريحا صرصرا في ريحا صرصرا في أيام نحسات ايام في نحسات أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى اخزى أخ أخزى وهم لا ينصرون بارك الله فيكي الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك يا ام ابراهيم الله ربنا يحفظك يخليك ويبارك فيك طيب آه، انا عايز بس ايه من الشيخ احمد كده تعليق سريع او ع- يعني على على خطأ واحد بس سمعه وتكرر وبعد كده يدعو لنا ان شاء الله ولمصر وللمسلمين في مشارق الارض ومغاربها آه، لحفظ آه، خطأ آه، تفخيم حرف الهاء في اسم الجلالة ها الله أولم يروا أن الله اه تمام يا الله ها الله تمام خلاص كده كفايه جزاك الله خير آه، ان شاء الله بقى تدعو لنا ها ونختم الحلقه الحلقه عدت بسرعه جدا انا ما حسيت بيها الشيخ احمد حسيت بالحلقه طيب ربنا يبارك فيك اتفضل
اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ارزقنا حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد بنات المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام اللهم احفظ واحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك اللهم اجعل مصر في رأ- في في معيتك وإحسانك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ما يبارك فيك يا شيخ احمد الله خير ونسال الله آه، آه، يعني ان يجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين آه، يعني في هذه الحلقه آه، السريعه اللي عدت بسرعه الماتعه مع الشيخ احمد التميمي بنشكر الشيخ احمد جزاك الله شكرا خير.
شيخ احمد شرفتنا ونسعد بك الله في لقاءات اخرى ان شاء الله قادمه آه، كما اشكر كل من اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وأشكر أيضا باسمكم ولا أنسى بالشكر آه، القائمين على قناة الرحمة وخصوصا بينهم فريق العمل في برنامج اقرأ وارتقي وعلى رأس فريق العمل مخرجنا وحبيبنا أخونا طارق حسن جزاه الله عنا خير الجزاء وفريق العمل معه ألتقي بكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء والبقاء يوم الأربعاء القادم قبل هذا الموعد بساعة انتظرونا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتق بالقرآن اقرأ وتمسك بالرحمة الرحمة الرحمة بستان الحكمة الحكمة أنصت للشيخ وتابعه تابعه وتمتع في